حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين الحقيقة النهاردة لا يعني العدد كبير ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين بدعو لوالدي والاخت هدى المصري والشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني والاستاذ ياسر الهواري والحاجه خيرات والحاجه سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والطفله براءه والطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير والاستاذ ايهاب الشيمي آه، والحاج ابراهيم صقر والحاج نبيل فارس ووالده الاستاذ عمرو رفعت والحاج احلام حسن والحاجه ليلى حسن والاستاذ عيد فتحي والاستاذ علي بكري علي والطفل بدر الدين محمد عليوه والطفل عبد الله عمر والحاجه امينه حافظ والاستاذ والاستاذه وفاء فهيم والحاجه نوال علي حسن والحاجه ام رابح فريد العزالي والطفلة جنى سمير حامد والأستاذ إبراهيم سليمان والأستاذ أشرف الخولي وأم سليمان محمد والحج سيد أحمد وزوجة الأستاذ كريم السويف وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ندعو موتى المسلمين بندعو والدتي والحاج حسن يوسف صقر والاستاذ حمدي فرج والحاج عادل الفواخري ووالدة الشيخ أحمد حسن وأخت الشيخ محمد فرج والأستاذ أحمد محمود محفوظ ووالد ووالدة الأستاذ عادل محمد والأستاذ محمد محمد مرزوق أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين بداية أعتذر لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عن اللقاء الماضي لأني كنت مريض وربنا يا رب يعفو عنا جميعا وما زلت تعبان والله لكن ما أقدرش أستغنى عنكم أكتر يعني مش هقدر أقول أستغنى عنكم أسبوع واحد ما أقدرش أستغنى عنكم لحظة واحدة وربنا يجمعنا دايما على الطاعة وعلى الخير ويبارك فيكم ويجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أنوه دائما الدروس كل الدروس اللي بنقولها كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا نكمل مع بعض قصة المسيح الدجال قصة خطيرة جدا جدا ومسألة كبيرة ومش أنا اللي بقول الكلام ده ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي أخبر إن أكبر فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويأمر الأمة صلى الله عليه وسلم إن هم يعني أو بلاش يأمر يعني كان يدل الأمة صلى الله عليه وسلم على أن يكثروا من الدعاء بعد كل تشهد وقبل التسليم بأن يتعوذوا من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب ال ال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر فتنة المسيح الدجال فشوف بقى لما يقول أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ويجي عند المسيح الدجال وإيه ومن شر فتنة المسيح المسيح الدجال فتنة كبيرة وكلها شر ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا إياكم الثبات على الأمر وعلى الدين وعلى الحق أنه ولي ذلك والقادر عليه بدأنا في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى من الحلقة اللي قبل اللي فاتت وقلنا ان من علامات الساعه ديت او انها ليها صفات معينه انها بتتتابع بسرعه زي عقد كده انفرط منه الحبات فبتنزل كلها ورا بعضها يعني هكذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا مين هو المسيح الدجال وعرفنا صفه المسيح الدجال ومن اين يخرج وسبب تسميته بالمسيح الدجال وقلنا ان هو اكبر فتنه زي ما النبي عليه السلام قال وقلنا ان من ادله قرب ظهور المسيح الدجال ان يهجر الناس ذكر المسيح الدجال الدجال يعني ايه ان الناس يغفلوا عن ذكر المسيح الدجال وأن يغفل ال- الأئمة على المنابر من ذكر فتنة المسيح الدجال اتكلمنا في الحلقة الماضية عن صور من فتنة الج- الدجال وقلنا أن من ضمن الفتن بتاعته بل من أشد الفتن اللي هي جنته وناره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الج- الدجال ده معاه جنة ومعاه نار الجنة بتاعته هي نار والنار بتاعته هي جنه والنبي عليه الصلاه والسلام موضح لنا من خلال ثلاث اربع احاديث ذكرناهم عشان بس ما نكررش كده يعني احنا بس بنذكر ك يعني عناوين بس فقط كده ان قلنا يا جماعه ان النبي عليه الصلاه والسلام موضح ان من اسباب النجاه من فتنه بقى جنه الدجال ونار الدجال قال اول حاجه ان انت ايه تستغيث بالله ان انت فعلا يا جماعه ما فيش اي فتنه في الدنيا نقدر ننجو بها الا اذا استعنا بالله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وان انت تعلم انه لا ملجا من الله الا اليه سبحانه وتعالى انت محتاج له لا حول ولا قوه الا الا بالله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه تستغيث بالله تاني حاجه تقرا فواتح سوره الكهف ودي فايده ده حفظ القران ربنا يرزقنا واياكم يا رب حفظ القران الكريم والعمل بايات الله بايات القران الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى تالت حاجه تغمض عينيك زي ما قلنا انت معانا مش هتغمض عينيك مش هتقدر تغمض عينيك انما طبعا مع الدجال لازم تغمض عينيك ومع فتنه الجنه والنار بتاعه الدجال يبقى اول حاجه تستغيث بالله تاني حاجه تقرا فواتح سوره الكهف لو حد بيكتب ورايا تالت حاجه تغمض عينيك رابع حاجه تطقطق راسك وتشرب من العين اللي هي فيها نار فستجد ستجد هذه العين ماء باردا مثلجا جميلا واخد بالك رابع حاجة أو خامس حاجة تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب بارد كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول أول فتنة أو أول صورة من صور فتنة الدجال الجنة والنار اللي معاه تاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان يبقى أنا قاعد في القاهرة وأسمع إن الدجال مثلا موجود مثلا في ارض الشام اقول الحمد لله ده فين وفين على ما يوصل لنا تجده في لمح البصر قدامك في القاهره تكون انت مثلا في المغرب تقول لي الحمد لله ده في القاهره تلاقيه عندك في لحظه فكان فينتقل انتقال سريع جدا وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى فالدجال اهون من ذلك اهون من ان يجعله الله سببا لفتنه اي مؤمن في الدنيا بل بالعكس ده ربنا بيؤيد المؤمن باشياء عظيمه جدا يتغلب بها على فتنه المسيح الدجال انه دلنا من خلال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا ننجو من فتنه الدجال النبي لم يذكر الفتنه ويسكت ابدا النبي ذكر لنا فتنه الدجال وقال لنا ازاي ننجو جميل جدا جدا ان انا اقول لك خد بالك القطر دوت لو وقفت قدامه ممكن تموت طب عايز تنجو بلاش تعدي من على شريط القطر اطلع من فوق الكوبري اللي بيعدي من فوق القطر يبقى انا بذكر لك الفتنه وبذكر لك اسباب النجاه من الفتنه ديت وده اللي النبي كان بيعمله دايما ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم عشان كده يعني فعلا لن نستطيع ان نوفي حق النبي ابدا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يبقى سرعه انتقال الدجال بين البلدان دي من صور فتنه الدجال ثالث حاجه استجابه السماء والارض بامره كل ده برضه بتقدير ربنا سبحانه وتعالى ليكون ذلك فتنه للكفار والمنافقين وغير ذلك لكن للمؤمنين بفضل الله يزداد ايمانا وتثبيتا وهنشوف دلوقتي ازاي الانسان ممكن في عز الفتنه يزداد ايمانا وتثبيتا بفضل الله سبحانه وتعالى فاستجابة الأمر السماء والأرض بأمر الدجال يعني يقف وسط الناس مثلا يقول لهم إيه رأيكم أنا ربكم طب ازاي انت ربنا ايه رايكم تحبوا اخلي السما تمطر تقدر اه طبعا اقدر يلا يا سما مطرت ثم مطره بالفعل كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه الارض ديت ما بتطلعش زرع اه دي ارض آه، ممحله جرداء يعني لا زرع فيها ولا ماء ارض بور ما تصلحش للزراعه بسيطه خالص عايزين ايه في- بالظبط من الفاكهه والله نفسنا في ال- في البطيخ واللي عايز مانجا واللي عايز موز طب بسيطه خالص يا ارض يلا طلعي موخ وموز ومانجا و- و- وخوخ والكلام ده كله فتطلع كل المزروعات دي كلها قدامهم هم واقفين الارض خرابه ايه الارض ديت ده ارض خرابه ما فيهاش حاجه خالص طب ايه رايكم الارض دي مش فيها كنوز الله اعلم طيب هقول لكم حاجه انا هخلي الكنوز دي تطلع حالا قدامكم فتطلع الكنوز اللي موجوده تحت الارض المخبوءه ديت تطلع وتمشي ورا الدجال بامر الله سبحانه وتعالى يجي مثلا لل- آه، ال- ال- ال- ده درجه يعني سبحان الله درجه ان الشياه تبقى معضمه وتعبانه وهزيله و فيامر ال- الارض فتنبت فتاكل الشياه او تاكل الاغنام وتاكل ال- الابقار فتصبح سمينه ودروعها مليئه باللبن سبحان كل دي فتنه من فتن الدجال رابع حاجه ان الدجال كان بيستعين هيستعين بالشياطين و- واستدلنا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال هيأمر آه، ي- رجل آه، يقول لرجل أعرابي يقول له إيه رأيك تحب أن أنا أحيي لك أمك وأبوك ايه رايك تخيل حضرتك كده والدجال بيقول لك ايه هو ابوك وامك ماتوا فبتقول له اه يقول لك ايه رايك تحب تشوفهم طبعا نفسي اشوفهم طبعا انا حالا حالا في في لحظه كده هحيي لك امك وابوك فيأمر اتنين من الشياطين فيتمثلا في شكل أبيه وأمه الاتنين يطلعوا في صورة أبوه وأمه فيقولوا للعربي يا بني اتبعه إنه ربك خد بالك سبحان شوف فتنة قد إيه فتنة لدرجة إن يخلوا ال- ال- الش... يخلي الشياطين يتمثلوا في صورة بني آدمين بأشكال معينة عشان يكونوا فتنة يعني لهذا الشاب آه، رقم خمسة إن هو هيقتل شاب ثم يحييه أمام الناس وكل ده يا جماعة كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى وقلنا قصة الشاب اللي اللي النبي عليه السلام قال قال إن هو دوت يعني يعني أعظم الناس شهادة عند رب العالمين شاب اللي أول ما يسمع الحديث رواه مسلم لما يسمع بخروج الدجال فيخرج ويلاقي الناس ملمومة حوالين الدجال والدجال عمال بيقول لهم أنا ربكم وبعدين الشاب اول ما يروح فالحرس بتوع الدجال ياخدوا الشاب ده رايح فين رايح لهذا الرجل الذي خرج يقولوا له أو, أو ما تؤمن بربنا انت ما تؤمنش ان هو ربنا قال لهم ما بربنا خفاء وربنا يخفى علينا ده ده ده رجل اعور ومكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب خد بالك ودي بقى يعني ايه من تثبيت المولى عز وجل اهل الايمان شوف رحمه ربنا الله لطيف بعباده يأبى الله عز وجل ان يخلي فتنه زي كده تكون سبب في ان مؤمن يكفر او انه يبعد عن ربنا او انه يفتن بهذه الفتنه ما يحصلش الكلام ده كله لان ربنا لطيف بعباده سبحانه وتعالى فيقول ما بربنا خفاء فيروحوا عايزين يذبحوه واحد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه احنا ما امرنا ان احنا ما نعملش حاجه الا بامر ربنا اللي هو الدجال يعني فيروحوا يرجعوا للدجال فيقول له أوما تؤمن أني ربك يقول له لا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرخ هذا الشاب وسط الناس أيها الناس هذا الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة يجي الدجال بقى يوم أمر بقى ال- ال- ال- ال- الحرس بتوعه ياخدوه ويضربوه ضرب شديد جدا جدا ثم يأتي إليه الدجال يقول أوما تؤمن أني ربك يقول لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة يوم يأمر بقتله يتقتل إزاي يقوم شقينه بمنشار يا جماعة يشقوه بمنشار من راسه لحد ما يتفلق نصين نصين نص كده ونص كده ويمر الدجال بين نصفي الشاب يعني يمر الدجال يمشي بي- كده نص يمين ونص شمال والدجال يمشي في النص وبعد ما يمشي في النص يقول لهم ألا إن أحييت هذا الشاب أتؤمنون أني ربكم يقولون نعم فيقول له قم فيقوم فيقول ها أتؤمن أني ربك فيقول لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بهذا الشاب الدجال بقى عايز يقتله عايز يخلص منه ده يعمل له فضايح ومشاكل يعني فعايز يقتله فإذا بهذا الشاب يصرخ في الناس يقول أيها الناس اثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي ما تخافوش هو مش هيسلط على أي واحد من بعدي وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى لأن النبي أخبر بهذا الكلام وهذا الشاب سيؤمن بكلام النبي ويقول هذا الكلام أمام المسيح الدجال وده من تثبيت المولى عز وجل لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى يقول إنه لن يسلط على أحد بعد يجي الدجال مسك سكينة عايز يقتل هذا الشاب فيتحول هذا الجزء إلى جزء من النحاس شوف بقى بقدرة ربنا سبحانه وتعالى يجي يذبح وينشر في ايه ده كله ده نحاس فما يقدرش ما يقدرش ايه انه يقتله فيضطر في النهاية انه ياخده ويشيله كده هيلا بيلا زي ما بيقولوا كده ويرميه فين؟ في النار بتاعة الدجال اللي هي اصلا جنة فيخيل للناس انه قد رمي في النار وانما قد رمي في الجنة ويعلق حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين وختمنا الدرس اللي فات وقلنا ان من شدة فتنة الدجال يا جماعة ان مفيش نبي على وجه الارض الا وحذر امته من شر فتنة المسيح الدجال وده اكبر دليل على انها فتنة كبيرة جدا جدا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين قبل ما انسى حبايبي قبل ما نبدا في حلقة النهاردة وصلتنا رسائلكم الجميلة الرقيقة وانا والله يعلم رب سبحانه وتعالى بس عشان نحافظ على وقت الحلقة والورق والوقت بسيط جدا ان شاء الله ندعو لهم جميعا في الثلث الاخير من الليل بالاسم والله بالاسم كل واحد بيبعت رسالة والله لا اهملها اذا كانت على الموبايل او كانت من خلال ال SMS ان شاء الله بدعي له بالاسم ومش لازم اللي بيبعت رسالة على الموبايل ان انا ابعت له ارد عليه اقول له إن انا دعيت لك لا يعني ايه انا اكتفي بالدعاء لاني مش هقدر ارد على مئات الرسائل كل يوم ربنا يحفظنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا تعالوا نتكلم بقى دلوقتي في حاجة جديدة عن الدجال الدجال فين دلوقتي يا جماعة هل الدجال موجود والجواب نعم الدجال موجود طب هو موجود هو عاش كم سنة عاش كتير جدا ربنا اللي قدر ان هو يعيش العمر ده كله خدوا بالكم الدجال من وجود من امتى يا جماعه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود من زمن النبي هو امتى بالظبط اتوجد امتى اتخلق ما فيش اي روايه تدل على هذه المساله خد بالك المساله مهمه ما فيش روايه تدل على متى خلق الدجال هل هو مخلوق من زمان والدليل على كده مثلا ان كل نبي حذر امته من فتنه الدجال الله اعلم لا نستطيع ان نجزم امور الغيبيات دي ما نقدرش نجزم فيها واحنا مش هنستفيد ان احنا نقول الدجال اتولد في ال- مثلا آه، في الدرب الاحمر يوم كذا والساعه كذا و- ومواليد القاهره والسجل المدني مش عارف الخليفه و... يعني ايه مش هنستفيد حاجه من الكلام ده طب الدجال آه، كان مثلا آه، عنده كام سنه مش هنستفيد حاجه من الكلام ده لان ما دام حاجه لم يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا عنها المولى عز وجل يبقى لا فائده من السؤال عنه لكن عايز اقول ان هل هو فعلا كان عايش من زمان من قبل زمن النبي وما فيش نبي الا وحذر امته من فتنه المسيح الدجال قد يكون الله اعلم لا اجزم بهذا او هل هو خلق في زمن النبي وهيفضل موجود لحد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان ويقتله سيدنا عيسى هو ده اللي نقدر نجزم به تماما ان هو هو موجود من زمن النبي لحد زمن سيدنا عيسى اما هل كان موجود قبل زمن النبي الله اعلم دي ما نعرفهاش خالص لكن يقينا نجزم ان هو موجود من منذ زمن النبي والى زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعد ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام طبعا هيكون ظهور الدجال وبعدين نزول سيدنا عيسى عشان يقتل الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى الفتره دي يقينا الدجال موجود يعني على الأقل الدجال ده هيكون عايش على الأقل حوالي 1600 سنة أو 1500 سنة يقينا هو عايش الفترة ديت وموجود في مكان ما موجود فين بالظبط الله أعلم هل هو موجود في روسيا ناس بتقول كده ناس بتقول هو موجود على مشارف يوس- روسيا وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين روسيا وتركيا وناس بتقول هو موجود في الحدود اللي ما بين تركيا والعراق الله أعلم هو موجود فين الله اعلم لكن يقينا هو في البقعه دي صح في جهه الب... في البلاد الايه في بلاد المشارق بلاد المشرق هو موجود في الم... في الاماكن ديت لكن فين بالتحديد الله اعلم لا نجزم ابدا فين الدجال موجود لكن هذكر لكم حديث في قمه العجب حديث عجيب جدا جدا لو قضينا فيه الليله كلها النهارده يعني انا اظن ان هو يعني ما يكونش يكفي ان احنا نشوف ال- روعه الحديث ده حديث رواه مسلم آه، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة كلمة الصلاة جامعة دي يا جماعة لما كانت تقال في زمن النبي عليه السلام يعني معناها في حاجة خطيرة جدا جدا النبي عايز يجمع المسلمين لأمر خطير عايز يبلغهم حاجة عايز يربيهم على أدب معين عايز يصحح خطأ معين حد ارتكبه يعني عايز يعمل أي حاجة معينة ينبه عليها المسلمين فيأمر مناديه أن ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس قالت فخرجت إلى المسجد ده مين فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها قالت فخرجت إلى المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم خد بالك يلي ظهور القوم يعني ايه انتوا عارفين ان في زمن النبي عليه السلام كان صفوف الرجال وخلفها صفوف النساء ولا دليل بقى على اللي بيقول لك صفوف الرجال وبعدين صفوف الصبيان وبعدين صفوف النساء لا الصبيان يكونوا وسط الرجال يكونوا وسط الرجال وده جميل جدا عشان انت لو خليتهم في صف لوحدهم هيثيروا شغب في المسجد ويعملوا مشاكل ويقلقوا المصلين بل بالعكس خلي الولد جنبك لن يقطع الصف لكن مش هنجيب عيل مثلا صغير او طفل صغير عنده سنتين ونقفه في الصف احنا هنجيب الغلام الذي يعني ايه ابتدى بقى يعني يدرك يعني ايه صلاه ويعني ايه مسجد خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام قال علموا اولادكم الصلاه هم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع يبقى على الاقل من سن سبع سنين ناخدهم المسجد سبع سنين ده يدرك ما شاء الله وعاقل وفاهم ويقدر ايه يعرف يعني ايه وطي صوتك خد بالك اوعى تزعج المصلين اوعى تسيب الصف وتجري اوعى تطلع على المنبر اوعى تلعب في الميكروفون اوعى تضايق الامام واخد بالك وهكذا يقدر يفهم فيقدر يستوعب يعني ايه هيبه المسجد وكمان في سن سبع سنين مش هيقدر ينجس المسجد عزكم الله بقضاء حاجه او غير ذلك لانه كبر في السن الحمد لله رب العالمين الشاهد في الموضوع ان هي بتقول انا كنت في الصف اللي ورا صفوف القوم صفوف الرجال بالظبط طب ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم معلش احنا بناخد بس فوائد كده سريعه وان كان موضوعنا هو الدجال لكن برضه فوائد كده جميله ان النبي صلى الله عليه وسلم محدش لسه بيصلي عليه ما تصلي عليه حبيب قلبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها الله يعني احسن صفوف للرجال الصفوف الاولى وشر الصفوف الاخيره عكس بقى النساء شر صفوف النساء اولها وخيرها آخرها الكلام ده إمتى حبايبي الكلام ده لما يكون المسجد الرجال بي الرجال بيصلوا خلفهم النساء مباشرة ليه خي... ليه شر صفوف النساء اولها لانها تكون قريبه جدا من الرجال قريبه جدا من الرجال فلربما ربما انها تطلع على شيء او على اي حاجه عياذا بالله او انها تفتن بشاب معين او او غير ذلك فعشان كده الافضل انها ترجع ورا ده الكلام ده لما يكونوا كلهم بيصلوا في مكان واحد في المسجد يبقى الرجاله قدام والنساء ورا في الوقت دوت احسن صف للنساء اللي ورا خالص مش اللي ورا الرجال على طول خد بالك لكن لو كان المسجد كحال اغلب مساجدنا الان مسجد الناس بتصلوا الرجاله بيصلوا تحت والنساء بيصلوا فوق في الصندره الخاصه بالاخوات في الحاله ديت بقى ينقلب الحال اللي هو ايه يبقى بدل شر صفوف النساء اولها لا يبقى خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها وضحت المسألة لأن الحكمة هنا انتفت خلاص هو الحكمة في الحديث الأولاني إن المرأة ما تبقاش قريبة من الرجال لكن ما دام هي بتصلي في مكان تاني غير المكان اللي فيه رجال يبقى خير صفوف النساء في الوقت دوت أولها كما أخبر بذلك عدد كبير من أهل العلم طيب تعالوا نكمل بقى حديث فاطمة بنت قيس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قالت فكنت في صف النساء التي الذي يلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلاته صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم حاجة مفرحة النبي قوي والصحابة كان أجمل لحظات عمرهم يا جماعة يوم ما يشوف النبي فرحان مبسوط كان سيدنا عمر لما يشوفه بيبتسم كده يقول له ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي أضحك الله سنك يعني فرحانين جدا النبي فرحان وكانوا يتضايقوا جدا لما يروا الكراهة في وجه النبي شايفينه غضبان شايفينه متضايق شايفين حاجة مقدرة خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة انتوا عارفين في وقت من الاوقات ساعه حادثه لما شاع خبر ان النبي طلق نساءه صلى الله عليه وسلم وكان في الوقت دوت ملك غسان ملك بلاد غسان كان بيعد العده لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولغزو المدينه فجأة عمر بن الخطاب كان ليه صديق ليه كان بينزل يطلب العلم على يد النبي عليه السلام وعمر بن الخطاب يشتغل وبعدين ينزل عمر يطلب العلم والتاني يشتغل وكانوا بيتبادلوا مع بعض صاحبه دوت من الانصار راح طرق الباب في ليلة من الليالي بشدة فعمر اتخض خير ماذا جاء بك قال شر يا عمر قال ما هو أجاء غسان يعني ملك غسان دخل المدينة غزا المدينة قال بل ما هو أشر من ذلك قال ما هو قال طلق النبي أزواجه طبعا دي كانت إشاعة يا خبر ابيض يعني يعني هم يعني مجرد ان النبي طلق ازواجه صلى الله عليه وسلم عندهم اشر من ان غسان او ان ملك غسان يغزو المدينه اي نعم ليه لان ملك غسان لو غزا المدينه حتى لو قتل الصحابه خد بالك كل ده عند الصحابة لا يساوي تكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم انهم ما يتقتلوا ولا انيش النبي يزعل ولا يتضايق ولا شيء يكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع هنا قالت فجلس النبي على المنبر وهو يضحك ثم قال ليلزم كل إنسان مصلاه كل واحد يقعد مكانه في حاجة مهمة جدا جدا النبي هيقولها دلوقتي للصحابة فحب النبي يعرفهم إيه اللي حصل فبدأ يقول لهم بقى قال أتدرون لما جمعتكم تعرفين أنا جمعتكم ليه قالوا الله ورسوله أعلم شوف الأدب الجميل من الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم قال أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة أنا مش جاي النهاردة بقى أكلمكم في الترغيب والترهيب والجنة والنار وأذكركم لا ده أنا عايز أقول لكم خبر مهم جدا وموضوع خطير جدا في غاية الخطورة النبي كان قبلها يا جماعة قعد فترة يكلم الصحابة عن فتنة المسيح الدجال وقعد بقى يفصل ويقول ويقولوا بشكله كذا وعينيه كذا وعين منهم ممسوحه والتانيه عليها جلده نازله مش عارف ازاي ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم آه، كاتب وغير كاتب وهيخرج من المكان الفلاني وبيعمل كذا ويقعد في الارض 40 يوم ويحمل وفتنه وصور من فتنه وقعد يكلمهم كتير جدا ويقول لهم وي- ويوضح لهم يقول لهم ما فيش نبي ما من نبي الا وانذر قومه الدجال يعني انا مش بقول لكم الكلام دوت ان انا اول نبي بيحذر امته لا ده كل الانبياء بلا استثناء حذروا امتهم من فتنه الدجال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اما اني ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه خد بالك وركز معايا في الحديث بقى قاعد النبي على المنبر وبيكلمهم وبيضحك ويقول لهم انا ما جمعتكمش لا الرغبه ولا الرهبه ولكن جمعتكم لان تميما الداري واحد اسمه تميم الداري ايه تميم الداري ده رجل كان نصراني وشاف حاجه معينه ووقع في قلبه كلمه معينه تخيل الكلمه دي من اللي قالها الدجال الدجال نفسه قال كلمه معينه الكلمه دي وقعت في قلب تميم الداري هو راح شاف الدجال وقابل الدجال واتكلم مع الدجال ورجع يقف بين يدي- ايدين النبي عليه السلام ويعلن اسلامه لله جل وعلا يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدا يحكي للنبي القصه اللي انتوا هتعرفوها دلوقتي قصه خطيره جدا عامله زي قصص سامحوني يعني زي قصه السندباد البحري والف ليله وليله مع عدم التشبيه لكن قصه خطيره جدا انا بحكي القصه بتاعت تميم الداري يعني فوق- خد بالك تميم الداري ايه اللي حصل النبي بيقول لهم بقى بيقول لهم ولكني جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم فجاء ايه خد بالك الفاء للتعقيب والسرعه راح قابل الدجال فرجع بسرعه فبايع واسلم لم يتأخر لحظة رجع من الرحلة دي مباشرة على النبي عشان يعلن إسلامه لله سبحانه وتعالى قال النبي, النبي لسه بيقول بيقول وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال الله النبي بيقول سبب انبساطي وسبب الضحك اللي انت شفتوه ده ان تميم الداري هما فرحتين الفرحة الأولى ان تميم الداري كان نصراني فأسلم فدي فرحتني الفرحة الثانية ان انا ياما كلمتكم عن الدجال ووصفت لكم الدجال فجه تميم الداري بنفسه قابل الدجال وشاف الدجال وجه يحكي لي الكلام اللي يؤيد كل كلمه قلتها لكم بالحرف الواحد مفيش ولا كلمه طلعت كده ولا كده إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالكلمة إلا من خلال وحي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه بقى بيقول حدثني يعني تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لح من لخم وجزام قبيلة من قبائل العرب آه، 30 رجل منهم طلعوا في رحلة بحرية ومعاهم تميم الداري ركبوا كلهم سفينة كبيرة وراحوا في رحلة بحرية طويلة جدا جدا والعرب كان رحلاتهم البحرية كانت قليلة جدا لأن هم كانوا لا يعرفون البحر وطريق البحر وأغوار البحر و... يعني كانوا يرهبون البحر يعني تعلم حضرتك أن حبيب حبيب صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر أبدا صلى الله عليه وسلم فالعرب كانوا يعني إيه يخافون من البحر و- و- وسبحان الله فتميم الداري بقى كان في رحلة مع 30 رجل من القبيلتين دول فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر الأمواج عليت جدا وفضلت الأمواج عالية بتتلاعب بالسفينة بتاعتهم مش ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا ولا يوم ولا يومين 30 يوم كامل يعني شهر كامل وهم الأمواج عمالة تلعب بيهم يمين وشمال ولك ان تتخيل حضرتك ال ال ال ال ال يعني الكارثه اللي حصلت كارثه ال- السفينه الباخره السلام 98 واللي حصل فيها و و- سبحان الله وكانت يعني كانت مصيبه كبيره مات فيها اكثر من 1100 واحد ربنا يا رب يرحمهم جميعا يا رب العالمين ونحسبهم من الشهداء ان شاء الله ولا نزكي على الله احدا ويمكن عملنا لهم هنا وكانت هديه جميله من قناتنا الحبيبه من قناه الناس كانت هديه جميله جدا احنا عملنا فقره جميله جدا عن السفينه وعملنا درس كامل اسمه رحله الموت وقدمنا الموضوع هديه لهؤلاء الذين فقدوا في هذه السفينه نشاهد في الموضوع ان النبي بيقول انه تميم الداري قال لي كلام وافق كل الكلام اللي حصل معاه، ايه اللي حصل؟ ركب مع 30 واحد والبحر بقى الامواج بتاعته فضلت يعني هاجت الامواج بيهم لمده شهر كامل قعدت تتلاعب بالسفينه، ايه اللي حصل لحد ما وصلوا الى جزيره في عرض البحر. الجزيره دي فين؟ زي ما قلت لحضرتك هي في جهه قبل المشرق. هل عند روسيا؟ عند تركيا؟ عند الله اعلم، لكن هي في جهه المشرق. فبيقول النبي عليه السلام ان تميم الداري حكى له ان السفينه فضلت بقى الامواج تتلاعب بها لمده شهر كامل يا جماعه لحد ما وصلت للجزيره ديت انا هختصر لكم الموضوع كده بكل بساطه واقول لكم اللي حصل عشان ايه يعني مش لازم نوقف عند نص الحديث هقول لكم القصه ببساطه لما وصلت السفينه لشاطئ البحر ايه اللي حصل بيقول فضلنا قاعدين في الاقرب بتاعه السفينه الاقرب جمع قارب القوارب الصغيره ديت اللي هي قوارب النجاه زي ما بيقولوا يعني السفينه ممكن تكون غرقت ممكن يكون حصل لها إيه، الله اعلم ركبوا في القوارب الصغيره لحد ما وصلوا لشاطئ الجزيره قعدوا في القوارب فتره كده يفكروا نروح فين نرجع منين نعمل ايه لحد ما يعني آه، خلاص قالوا خلاص ننزل الجزيره دي نزلوا الجزيره فلقوا دابه كبيره شعرها كثيف جدا جدا جدا يعني شكلها مخيف جدا حتى بيقول لك مش عارفين وشها من ظهرها من كتر الشعر ما هو نازل على جسمها ما هماش عارفين وش الدابه ديت ولا ض- يعني يعني عايزين يقولوا ال- المدام رايحه ولا جايه مش عارفين حاجه خالص لان شكلها يعني غريب جدا فراحت الدابه ديت مقربه منهم دابه ضخمه كلها عباره عن شعر يعني عفوا يعني ايه عارف حضرتك الغوريلا بس اكتر من الغوريلا كمان يعني حاجه كده مليانه كلها شعر من اولها لاخرها لدرجه بقول لك من كثره وكثافه الشعر هم مش عارفين وشها من ظهرها فقربت منهم الدابه واول ما جت ناحيتهم قالت لهم من انتم فقالوا لها من انت يعني إيه انت انت لمين فقالت انا الجساسه خدوا بالكم وركزوا معايا تميم الداري ركب السفينه مع 30 واحد الامواج لعبت بيهم شهر كامل وصلت لجزيره نزلوا من على الجزيره لقوا الدبه دي في وشهم من انت خافوا منها جدا لان قربت منهم قوي وبعدين خافوا بقى تكون متوحشه داخله تاكلهم داخله آه، تلتهمهم تفترسهم تعورهم من انت فقالت انا الجساسه شيء غريب حيوان ودابه بيتكلم كله بامر الملك سبحانه وتعالى قالت انا الجساسه قالوا وما الجساسه فراحت ما ردتش عليهم يعني هم سالوها سؤال فردت عليهم باجابه تانية خالص انا الجساسه ومن الجساسه قالت لهم ايها القوم تعالوا انطلقوا الى هذا الرجل في الدير في واحد هنا قاعد في الدير منتظركم بفارغ الصبر ونفسه يشوفكم ويكلمكم احنا بنسالك انت مين انا الجساسه طب مين الجساسه مالكوش دعوه بيا ما تشغلوش نفسكم في مساله اهم من ده كله في واحد قاعد في الدير هنا في الجزيره نفسه يشوفكم ويقابلكم ويكلمكم قالوا مين ده قال لكم تعالوا بس ورايا قالوا فخفنا الصحابه بيقولوا بقى والتميم الداري بيحكي للنبي عليه السلام بيقول له خفنا انها تكون شيطانه وبتضحك علينا وعايزه تعمل فينا حاجه تضيعنا او تموتنا او ايه او يعني تتسبب في مشكله لينا فقالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق مشتاق جدا جدا جدا إنه يشوفكم المهم فبيقول بقى تميم الداري بيقول رحنا ورا الجساسة مشينا وراها مجموعة بقى 31 واحد إن تميم الداري ومعاه 30 واحد ال 31 رجل كلهم مشوا ورا الجساسة وكلهم طبعا انا متخيل منظرهم بقى جساسه ضخمه جدا دبه ضخمه جدا وشعرها كثيف جدا وشكلها مخيف جدا لدرجه ان هم اعتقدوا انها شيطانه فاكيد طبعا كلهم متجمعين مع بعض ماسكين في ايدين بعض اللي بيها انها لو هجمت عليهم كلهم ينقضوا عليها آه، يعني على قلب رجل واحد ولو مثلا هي مخبيه لهم مثلا آه، برضو حاجاتها على نفس الشكله بتاعتها يبقوا واقفين مع بعض ايه مجتمعين لحد ما وصلوا للدير فأول ما دخلوا الدير بيقولوا شفنا رجل ما رأينا رجلا أضخم منه جسدا أبدا رجل ضخم جدا طويل جدا ضخم جدا شكله مخيف جدا سبحان الله بيقول إيه ومتوثق مربوط إيديه مجموعة إلى عنقه مربوطة ورجليه من تحت مربوطة في رجليه من فوق يعني متأيد من فوق ومتأيد من تحت خد بالك من المنظر ده مين دوت ده الدجال هو ده الدجال اه فين بالظبط في الجزيره دي انهي جزيره الله اعلم هيجي في حديث او هيجي في, في, في اخر ال- ال- الموضوع ان الدجال هيخرج من حته اسمها خراسان طب هل هو فعلا موجود الان في خراسان برضه الله اعلم قد يكون ذلك وبعض اهل العلم ذهبوا الى ذلك لان قالوا ما دام هيخرج من خراسان يبقى اكيد هو في خراسان وبعضهم قال هيبقى موجود في حته اسمها يهوديه اصبهان برضه الله اعلم يعني الكلام ده كله ايه هنيجي ليه يعني مش مشكلتنا م- او مش هو اللي احنا بنبحث عنه دخلوا لقوا ده لقوا رجل ضخم جدا جدا يا جماعه فبصوا فقال لهم قالوا له ما- ويلك من انت فقال قد قدرتم على خبري فاخبروني من انتم انتم عرفتوا انا مين او او شفتوني وعرفتوا شكلي وعرفتوا كل حاجه عني اهو او عرفتوا حاجات كتير عني انتوا اللي مين فقالوا نحن اناس من العرب ركبنا سفينه وقعدوا بقى يحكوا للدجال كل اللي حصل قالوا له نح احنا ناس من بلاد العرب ركبنا سفينه هاجت بنا الامواج شهرا كاملا حد ما وصلنا لل- للجزيره ديت واول ما وصلنا للجزيره ديت آه، يا دوب قاعدين بنستريح شويه شويه لقينا الجساسه دي في وشنا قلنا لها من انت عفوا قالت انا الجساسه طب ايه يعني ايه الجساس او مين الجساسه قالت لهم تعالوا ده في واحد مشتاق يشوفكم في الدير موجود ومستنيكم وايه وهو الى خبركم بالاشواق مشتاق جدا ان هو يسمعكم ويعرف عنكم كتير فجينا لك وشفناك انت مين بقى فسكت مرضيش برضه يرد عليهم فقال اخبروني عن نخل بيسان خد بالك الدجال غامض جدا جدا الجساسه قالت لهم انا الجساسه مين الجساسه ما رضتش تقول هو الدجال هو مش عايز يقول لهم انا مين هو قال لهم انتوا عرفتوا خبري يعني جيتوا لحد عندي وصلتوا لي انا بقى عايز اعرف انتوا مين قالوا له احنا فلان احنا كذا من العرب و و- وحصل لنا كذا كذا وحكوا له كل ايه كل اللي حصل لحد ما شافوه يوم هو بدل ما يريحهم ويقول لهم انا مين لا بيسالهم اسئله مهمه جدا هيسالهم كم سؤال حبايبي اربع اسئله ايه هم الاسئله اللي هيسالها لهم الدجال اسئله مهمه جدا جدا واسئله خطيره جدا هيترتب عليها حاجات كثيره برضه تحبوا نعرف الاسئله ممكن نعرف الاسئله ديت بعد فاصل قصير فابقوا معنا عشان نعرف الاسئله صلى على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء
سنعود بمشيئة الله
جاور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض المدينة المنورة وبإطلالة مباشرة على الحرم النبوي الشريف في برج روضة الصفوة برج روضة الصفوة بالمدينة المنورة للاستعلام شركة حلول تليفون 16085
بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مركز إشراق لأطفال الأنابيب أحدث مركز لتشخيص وعلاج تأخر الإنجاب عند الرجال والنساء مركز إشراق بالتعاون بين الجمعية الطبية الإسلامية والمجموعة العلمية للخصوبة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بالجامعات المصرية مركز إشراق أفضل التجهيزات الفنية والتقنية طبقا لأحدث المعايير الطبية العالمية مركز إشراق عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي والاستخلاص الجراحي للحيوانات المنوية يتم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية مركز إشراق خدمة متميزة بجودة عالية وتكلفة أقل سرية تامة في التعامل مع البيانات مشراق نأمل أن تضعنا نتائجنا التي حققناها في مقدمة المراكز في الشرق الأوسط مركز إشراق 32 شارع أحمد أنسي حلوان القاهرة 2 35 30 77 010 11 70 426
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب أز- من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ربنا يبارك في أعماركم جميعا تعالوا نشوف بسرعة كده قصة تميم الداري قصة جميلة جدا زي ما قلت لكم وهي قصة في صحيح مسلم كما أخبر آه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله زي ما قلنا إن النبي عليه السلام جلس فبيضحك جمع الصحابة وضحك تضحكوا ليه آه، تعرفين أنا بضحك ليه آه، أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجل نصراني فأسلم وحكى لي قصة وافقت الكلام اللي أنا بقوله لكم تميم الداري ركب مع 30 رجل من لخم وجزام من قبيلتين من قبائل العرب ركبوا سفينة وراحوا في رحلة طويلة جدا وبعدين الأمواج هاجت بيهم الأمواج شهر كامل تتلاعب بالسفينة حد ما وصلت إلى جزيرة من الجزر ووصلوا في الج- الجزيرة ديت ودخلوا الجزيرة وقبل ما يدخلوا مباشرة لقوا دابة كبيرة جدا أهلب كثيرة الشعر ولدرجة إن هم مش عارفين قبولها من دبرها مش عارفين وشها من من ظهرها لأن شعرها كان كثيف جدا فقعدوا يبصوا لها من أنت أنا الجساسة من الجساسة راحت على طول نقلة الكلام تاني قالت لهم ده في واحد في الدير مشتاق جدا لأخباركم وعايز أعرفكم تعالوا اتفضلوا خدتهم معاهم دخلوا لقوا رجل ضخم جدا ضخامة غير عادية ومتوثق يديه إلى عنقه ورجليه من تحت إلى فخذيه ويعني متكتف بحديد شديد جدا فسألوه من أنت وبعدين هو مرضيش يرد عليهم قال لهم يعني انتوا عرفتوا خبري انتوا اللي مين قالوا احنا ناس من العرب حصل لنا كذا وحكوا له القصه لحد ما ايه لحد ما جابتهم الجساسه لحد المسيح الدجال فبدا يسالهم اربع اسئله غريبه جدا قال اخبروني عن نخل بيسان بيسان مدينه من مدن بلدنا الحبيبه فلسطين قال لهم اخبروني النخل اللي بيسان ايه اللي حصل له فقالوا له عن اي شانها تستخبر انت بتسال عن ايه بالظبط يعني يعني في حاجه معينه انت عايز تعرفها عن نخل بيسان قال اسالكم عن نخلها شيء طبيعي انا بسالكم عن النخل انا بسالكم عن الثمر بتاعه هل يثمر فقالوا نعم فقال اما انه يوشك الا يثمر يا سبحانك يا ربي الدجال قاعد فين يا جماعه في الجزيره ديت في الدير اللي موجود في الجزيره دي واحد يستغرب مع التقنية العلمية والتقدم ده كله والأقمار الصناعية والاستخبارات العالمية والطائرات بتاعة التجسس والصواريخ والأقمار دي كلها ومحدش عارف مكان الدجال اه محدش عارف مكانه لا ده في اللي أغرب من كده طب دجال ده ده الدجال قاعد في دير جوه دير في في في, ال- في جزيرة يعني قاعد مستخبي جوه دير في جزيرة يعني هنقول يعني ما حدش شايفه ده اللي أعجب من ده كله قوم يأجوج ومأجوج اللي هم بالمليارات بالملايين والمليارات أعداد غير عادية وموجودين بين جبلين يقال ان هم عند جبال ارمينيا واذربيجان والحتت ديت الله اعلم لكن موجودين بين جبلين يعني مكشوفين للناس والطيارات بتعدي رايحه جايه والصواريخ والاقمار الصناعيه لكن ربك جل وعلا يقدر ان محدش يشوفهم الا لما ياذن لهم بالخروج من بين الجبلين شوف سبحانه وتعالى الله قادر الله قادر سبحانه وتعالى فالمساله ان هو بيسالهم بقى عن حاجه الحاجه ديت في علم الغيب بالنسبه له هو وبالنسبه لنا احنا كمان يعني هو بيسالهم عن نخله بيسان هو قاعد في الجزيره ديت وبيلاقوهم يقولوا نخل بيسان اللي في فلسطين اخباره ايه طب هو بيسال ليه عن كده ما تعرفش ايه الحكمه من كده ما تعرفش قالوا له بتسال عن ايه بالظبط قال لهم بيثمر بيطلع ثمر قالوا له اه قال لهم اما انه يوشك الا يثمر هيجي عليه وقت قريب مش هيثمر مش هيطلع ثمر طب ده بيخبر عن غيبيات وحصلت اه طب الغيبيات ديت معنى كده ان المسيح الدجال يعلم الغيب لا طبعا قال جل في علاه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا يبقى ما حدش يعلم الغيب على الاطلاق الا الله ربنا سبحانه وتعالى يطلع بعض الرسل والانبياء على بعض الغيبيات من باب تاييد هؤلاء بهذه الرساله العظيمه وتاييد رسالتهم وعشان الناس تعرف ان هم مبعوثين من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى أما الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا إلا الله سبحانه وتعالى السؤال الثاني قال لهم المسيح الدجال أخبروني عن بحيرة طبرية بحيرة طبرية برضو, برضو بحيرة عذبة الماء في أرضنا الحبيبة في أرض فلسطين ربنا يحفظ أهل فلسطين يا رب ويبارك فيهم ويفرج همهم يا رب وينصرهم على عدوهم اللهم أمين قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب خد بالك بقى شوف سبحان الله نقلت بعض الصحف العالمية إن الماء قد قل في بحيرة طبرية بصورة مذهلة في هذا الزمان وده بيوافق نفس الكلام اللي بيقوله مين المسيح الدجال وزي ما قلت لحضرتك هو لا يعلم الغيب على الإطلاق دي أمور أمور ربنا بيقدرها أن يعطيه الإمكانات دي كلها أن يخبر عن بعض الغيبيات وأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويفعل يفعل كل هذا بتقدير المولى عز وجل حتى يكون ذلك فتنة للكافرين والمنافقين ويكون تثبيتا لقلوب المؤمنين الموحدين ربنا يجعلنا وإياكم من الموحدين أخبرونا عن بحيرة الطبرية ايوه ده اما انها ايه يعني يوشك الا يكون فيها وخد بالك من حاجه الحته اللي بيقول عنها المسيح الدجال ديت هي ميه بحيره طبريه فعلا قلت جدا لكنها ستجف تماما في عهد ياجوج وماجوج لانه ورد في الحديث ان هم هيمروا على بحيره طبريه هيشربوا كل الميه اللي باقيه اللي فيها مش هيخلوا فيها ولا قطره ماء يعني المسيح الدجال بيخبر بما سيحدث في العهد اللي بعده مباشرة اللي هو عهد ظهور يأجوج ومأجوج وما بينهم وما بين بعض ما فيش مثلا يعني شهور أو يمكن أسابيع لأن بمجرد ما المسيح الدجال هيقتل من هنا هيظهر على طول يأجوج ومأجوج هي يعني هيخترقوا السد اللي ما بين الجبلين ويخرجوا ويعيثوا في الأرض فسادا وأفسادا إلى آخر القصة مش عايزين نحرق القصة الجميلة دي اللي هتحدث في زمن عيسى عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض مرة أخرى كرجل حاكم من حكام المسلمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الثالث قال أخبروني عن عين زغر عين زغر زغر برضو بلدة في الجانب القبلي من بلاد الشام يعني موجودة برضو في بلاد الشام فقالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل, يز... وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها ما علقش على دي بالذات ما اعرفش ليه آخر سؤال قال أخبروني وده بقى أهم سؤال سؤال خطير جدا ومهم جدا وعجيب جدا المسيح الدجال بيسأل عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم هو محبوس في الدير وزي ما قلت لحضرتك ان مفيش نبي مفيش نبي بعث على وجه الأرض إلا وقد أنذر أمته من شر فتنة المسيح الدجال يا ترى هل الدجال كان موجود منذ الأنبياء أو منذ بداية الأنبياء جميعا لحد آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى الله أعلم خد بالك لكنه يسأل الآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أخبروني عن نبي الأميين ما فعل فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب يعني المدينة قالوا له خرج من مكة بسبب بقى الاضطهاد والمشاكل وال... والأذى اللي اتسلط عليه من الكفار والمشركين ونزل يثرب قال أقاتله العرب ده مين بيقول شوف مسيح الدجال شوف وصل بقى يعني ايه يعني الاسئله بتاعته وصلت لفين لحاجات في الصميم بالبلدي كده يعني بيسال العرب قتلوا النبي قالوا له ايوه قال كيف صنع بهم عمل ايه معاهم قال تميم الداري فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه يعني هو الحمد لله ربنا نصره على كل اللي حواليه وفي النهايه لما لقوا الموضوع يعني ايه يعني واخد بال حضرتك ان هو خلاص فعلا نبي مؤيد من عند المولى عز وجل خلاص امنوا بانه هو النبي صلى الله عليه وسلم واطاعوه. فقال المسيح الدجال ودي اغرب كلمه تعجبت منها يعني قلت سبحان الله دي كلمه خرجت من فم رجل كافر لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلق لهم. قال المسيح الدجال قد كان ذلك هم فعلا انتصر عليهم وأطاعوه فقلنا نعم فقال المسيح الدجال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه يا الله مين اللي سمع الكلام ده بقى تميم الداري تميم الداري في الوقت ده كان نصراني والمسيح الدجال بيقول لتميم الداري والتلاتين واحد اللي معاه بيقول لهم أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه احسن لهم ويعني عارف بالوقت مصر كده فاهم ازاي يعني يا خير ما فعلت كويس قوي قوي ان هم اطاعوه ده اللي بيقول الكلام ده مين رجل كافر ومش كافر وبس ده اكبر فتنه موجوده على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها المسيح الدجال بيقول اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه كويس وأحسن حاجة أن هم يطيعوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وإنه وإني مخبركم عني مش أنتوا بقى عايزين تسألوا عني أنا سألت الأربع أسئلة اللي كان نفسي أسألها لكم وأنتوا جاوبتوني أنا بقى أعرفكم أنا مين وإني مخبركم عني واضح يا جماعة القصة أنا عايز أبائي وأمهاتي اللي قاعدين قدامي يكونوا فاهمين كل الكلام اللي بقوله تماما يكون الأمر واضح كده احنا لحد الآن متوسطين جدا في المسألة عشان المسألة توصل والموضوع يبقى واضح في أذهاننا جميعا وإني مخبركم عني هقول لكم أنا مين إني أنا المسيح طبعا المسيح الدجال بس ما فيش حرامي بيقول على نفسه حرامي وهو دجال ومش هيقول على نفسه أنا دجال يعني مش هيقول أنا المسيح الدجال فلكن قال إيه قال إني أنا المسيح وإني أوشك خد بالك الكلام ده في زمن النبي ركز معايا الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن تميم الداري سمع الكلام ده من الدجال ورجع من الرحلة راح للنبي قبله أسلم على طول وحكى له إيه القصة ديت قال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج خلاص قربت يؤذن لي من عند المولى عز وجل ان انا اخرج من الدير دوت ويتفك الوثاق بتاعي واخرج وهلف الارض كلها ما عدا بلدين هو اللي يقول لهم كده بيقول لهم هيطوف الارض كلها ما عدا بلدين مكه والمدينه ليه هو بقى اللي هيقول كمان برضه وكل الكلام ده يعني يعلمه بقدره من المولى عز وجل بيقول لأن موجود على أنقاب على أطراف على أبواب مكة والمدينة ملائكة ماسكين سيوف مسلولة واخد بالك كلما أردت أن أدخل مكة أو المدينة ضربوني بها مقدرش أخش لا مكة ولا المدينة خد بالك فطعن النبي بمخصرته على المنبر وقال هذه طيبة النبي بيقول لهم ايه هذه طيبه ما خلصت القصه خلاص تميم الداري ركب مع 30 واحد راحوا الب... الجزيره ديت واخد بالك والجاسوسه قابلتهم ودتهم مسيح الدجال سالهم الاربع اسئله وفي الاخر قال لهم انا الدجال او انا المسيح وحصل كذا كذا ويكاد ان يؤذن لي في الخروج فاخرج واطوف الارض كلها ما عدا مكه والمدينه لان عليها ملائكه هتحرسها هتحرس مكه والمدينه يعني مكه وطيبه تمام فما اقدرش اخشها يقوم النبي يعلق بقى على كلام المسيح دجال يقول ايه؟ خد بالك هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا إني كنت قد حدثتكم ذلك مش أنا قلت لكم نفس الكلام اللي تميم الداري قاله لي قالوا بلى يا رسول الله قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه الله يا سلام أنت عارف عايز أعلق بس على حتتين مهمين أوي أوي ودي يعني يعني يكفي احنا لو خدنا الدرس في الحته دي او في الجزئيه القصه ديت مهم قوي قوي لما المسيح الدجال قال لتميم الداري هو هو هو هو نبي الاميين خرج قال له اه عمل ايه خرج من مكه وراح المدينه عمل ايه مع الناس اه قاتله العرب قالوا قتلوه قتلوه اه يعني حصل طب عمل ايه معاهم قالوا له نصره الله عليهم واطاعوه قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه عارف دي عامله زي ايه عارف لما ابو هريره رضي الله عنه وارضاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم امره ان يحفظ مال الصدقه ال- الشعير بقى والقمح والحدوى فكان بيجي واحد يسرق القمح بالليل ابو هريره مسكه اول مره فقال له معلش سامحني ده انا عندي عيال وعليا ديون و و اتركني ولن اعود فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابل ابو هريره في صلاه الفجر يقول له ما فعل اسيرك البارحه وابو هريره ما قالش للنبي الحكايه ده النبي عرفها من الوحي ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره قال له يا رسول الله اقسم لي انه لن يعود مره اخرى قال اما انه سيعود خد بالك اما انه سيعود ففعلا في الليله الثانيه ابو هريره داخل المخزن بتاع القمح لقى برضه ايه ال- الرجل ده داخل بيسرق من القمح فراح ماسكه مره تانية قال له والله اخر مره ومش راجع تاني ومش عارف ايه والله ده انا عندي عيال وبسعى عليهم وعليا ديون وسامحني وان شاء الله دي اخر مره فراح سابه راح يصلي الفجر مع النبي قال له ما فعل اسيرك الليله قال له يا رسول الله حلف لي انه لن يعود قال اما انه قد كذبك وانه سيعود وفي الليله الثالثه وابو هريره بيقول كلمه حلوه قوي قال فعلمت انه سيعود لان النبي قال انه سيعود يا ريت المسلمين يصدقوا كلام النبي يا ريت يا ريت لما النبي يقول يعني ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يا ريت نصدق كلام النبي ونكون صادقين بقى مع بعض ونكون صادقين مع الناس ونكون صادقين مع انفسنا ونكون صادقين مع ربنا قبل اي شيء سبحانه وتعالى ويا ريت نصدق لما النبي بيقول وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فابو هريره بيقول علمت انه سيعود لان النبي قال انه سيعود فعاد ودخل عشان يسرق فابو هريره مسكه قال له والله مش قال له بص مش هسيبك يعني المره دي بقى خلاص بقى يعني ايه التالتة تابتة يعني مش هسيبك خلاص فقال له طب انا هقول لك على حاجه هتنفعك جدا جدا وسيبني قال له ايه قال إذا أويت إلى فراشك كل ليلة فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يقربك شيطان حتى تصبح فرح أبو هريرة خد الكلمتين دول وسابه بقى فرح للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ما فعل أسيرك اللي يا أبو قال له حالف بيا كذا وكذا وقال لي كذا وكذا وكذا قال صدقك وهو كذوب هو الأصل إن هو كذاب لكن في الحتة دي بالذات هو كان صادق فعلا واضح كده؟ ألا تعلم من كنت تلقى يا أبا هريرة أنت عرفت إن مين أنت عمال بتكلم مين بقالك ثلاث أيام قال له من يا رسول الله قال ذلك شيطان أو ذاك شيطان اللي كان بيجي لك يسرق القمح ده ده شيطان كان بيتمثل في صورة رجل وبيسرق منك ولما قال لك ان انت لو قرأت آية الكرسي يكون معك من الله حفيظ عليك ولا يقربك شيطان حتى تصبح هو صدق في هذا الكلام مع ان الاصل ان هو كذاب ده اللي حصل مع المسيح الدجال ان هو كذاب في حاجات كتير مش في حاجات كتير في كل حاجه تقريبا لكن شوف في الحته دي قال له ايه؟ قال له إيه؟ اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه شوف الحته الحاجه الثانيه اللي عايزين نقف معاها ان الحديث ده دليل على صدق النبي واحنا مش محتاجين دليل على صدق النبي اذا كان ابو جهل وابو لهب الاثنين كانوا عارفين ان النبي هو الصادق الامين وكانوا لا يلقبون النبي في الجاهلية قبل الإسلام إلا بالصادق الأمين ولما حصلت مشكلة الحجر الأسود لما بنوا الكعبة وخلاص بقى عايزين يحطوا الحجر الأسود فاختلفوا وتنازعوا وكادوا أن يقتتلوا جميعا كما تعلمون قالوا طب خلاص نتحاكم إلى أول رجل يدخل على- علينا الآن فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء, جاء الصادق الأمين وجاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وقال آه، يعني ابسطوا ثوبا وضعوا الحجر في النصف وكل قبيلة يأتي منها رجل واحد يمثل القبيلة ديت ويأخذ بطرف الثوب حتى نضع الحجر ويكونوا بذلك قد اشتركوا جميعا في وضع الحجر فلما فعلوا ذلك وجاءوا قرب مكان الحجر أخذ النبي الحجر بيده الكريمة ووضع الحجر في مكانه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حقيقة الموضوع فعلا في غاية الخطورة مسيح الدجال فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال يا جماعة لما هيظهر هيظهر بعد فتح القسطنطينية بعد الخير ده كله وبعد التمكين ده كله وبعد الغنائم دي كلها وبعد الدنيا ما تتفتح على الناس دي يعني فتح غير عادي ومرة واحدة يصرخ الصارخ فيهم ويقول إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم طبعا الكلام ده كان يكون- هيكون كذب لكن حينما يعودون إلى آه، بلدهم مرة أخرى أول ما وصلوا هناك سيجدوا فعلا إن الدجال قد ظهر يعني ساعات لما صرخ الصارخ ده وقال لهم الدجال ظهر ما كانش ظهر لكنه سيظهر بعدها مباشرة مباشرة بعدها بيومين بثلاثة لكن سيظهر فده دليل على إن الدنيا فعلا ما فيهاش متعة كاملة ومحال إن هي يكون فيها متعة كاملة ما ملئ بيت فرحا كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا أي إنسان في الدنيا عاش أفراح وجراح عاش آلام وأحزان وعاش سرور وأيام سعيدة عاش في حياة جميلة جدا عاش غني في أوقات معينة وعاش فقير في أوقات تانية عاش حر طريق في وقت معين وعاش في سجن من السجون في وقت معين عاش مريض وعاش صحيح وعاش مشهور وعاش مغمور وعاش محبوب وعاش كل انسان مر بتجارب كثيره جدا جدا كما يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيره جدا الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا وعالما او متعلما احداث كثيره جدا هتحصل في فتنه المسيح الدجال ده دليل عليه يا جماعه الدجال لما يظهر ويقول لك انا مستعد اخلي السماء تمطر هل الدجال كريم على الله للدرجه دي؟ يعني انت النهارده لما بتقعد تقول ايه هو ليه ربنا مش مديني الحاجه الفلانيه او ليه ربنا مش ممكنني من الشيء الفلاني او ليه ربنا ما فتحش عليا في الماده وفي الفلوس و و وليه ربنا ما ادانيش الشهره زي ما فلان مشهور وليه ربنا ما ادانيش حب الناس زي ما فلان محبوب محدش عارف يمكن تكون الحاجه اللي انت بتتمناها يكون فيها الهلاك بتاعك احيانا الانسان يا جماعه يتمنى هلاكه لما بنرجع للذاكره زمان واحنا صغيرين لما كان الواحد بيتمنى واحد يقول والله ده انا كانت امنيه عمري يا سلام كان نفسي ابقى ممثل مشهور كان نفسي ابقى كده يشار اليا بالبنان كده و و. خد بالك والناس كلها تتفرج عليا يعني زي احد الممثلين كان مستضيفه مذيع فبيقول له حضرتك ما شاء الله يعني مشهور جدا والناس كلها بتتفرج على كل افلامك و و. قال له دي دعوه ام والله يعني سبحان الله امي دعت لي دعوه جميله جدا يعني قال له دعت لي قال له دعت لي دعوه من قلبها قالت له روح يا ابني ربنا يفرج عليك خلقه واخد بالك فيعني ايه فاتفرج عليه كل الناس يعني فالشاهد في الموضوع ان احيانا الانسان بيتمنى هلاكه وبعدين لما هو بقى يفشل وما يوصلش وما يبقاش ممثل كبير او فنان كبير او مطرب كبير ويزعل بقى كده ويشعر بالخزي والحسره والندم واشمعنى فلان وانا حظي كده وانا ماليش بخت وانا وانا وانا لكن لما يكبر ويعقل ويعرف ان ان اغلى حاجه في الدنيا ان هو يكون انسان مسلم ملتزم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي عافانا بجد بجد تشعر بنعمة ربنا عليك إن أعظم نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فين هي ورضيت لكم الإسلام دينا أجمل نعمة وأعظم نعمة وأجل نعمة ربنا ينعم بها على الإنسان إنه يكون مسلم موحد سب- لله سبحانه وتعالى متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزي ما بقول لك فتن الدجال كبيرة جدا في وسط الفتن دي كلها لما يقول للسماء تمطر هو الدجال أغلى عند ربنا منك؟ طبعا لا أنت أغلى عند ربنا من ملء الأرض من مثل هذا ده رجل كافر معقولة يكون هو أغلى عند ربنا منك؟ لكن ده عشان تعرف إن قدر الإنسان عند ربنا عمره ما يكون بالثراء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بالقوة ولا بالصحة ولا بالأزواج ولا بالأولاد وإنما كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل لما تكون تقي كل لما تكون قريب من ربنا كل لما تكون من- متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم كل لما تكون كريم على ربنا ربنا بيحبك سبحانه وتعالى هي دي المسألة ان الدجال هيبقى معاه الامكانيات دي كلها انت معكش عشر مع شهر اللي هيكون مع الدجال بل مش انت وبس ولا حتى الصحابه بل ولا حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هل النبي أمر السماء أن تمطر فأمطرت هل النبي أمر الأرض أن, تخ... أن يخرج زرعها فخرج هل النبي أمر الأرض أن تخرج كنوزها فخرجت دي فتنة فتنة ربنا أعطاها ومكن منها الدجال لتكون فتنة للكافرين والمجرمين ولتكون تثبيتا لقلوب المؤمنين بفضل الله ليه؟ لأن اللي أخبرنا بالكلام ده كله مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي قال لنا كل ده قال لنا الدجال هيخرج معاه جنة ونار وأن هو بينتقل بين البلدان بسرعة أسرع من الريح وأن هو هيستعين بالشياطين وأن هو هيقتل رجل ويمر بينه ثم يحيي مرة أخرى وأنه هيأمر الأرض فتطيعه والسماء فتطيعه مين اللي أخبر بكل ده؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم فلما يخبر بده كله واحنا نشوف ده كله صدقت يا رسول الله من غير ما نشوف حتى فده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فعلا حتى من غير ما نشوف نحن نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش محتاجين لأي أدلة على صدق المولى عز وجل سبحانه وتعالى ومن أصدقه من الله قيلا سبحانه وتعالى لا أحد و- و- والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين م- من ي- من يجعلنا نستدل على صدق النبي النبي هو الصادق الأمين لكن إحنا اللي محتاجين إن إحنا نثبت ومحتاجين إن إحنا نتحصن بالإيمان لأن يقينا وأنا بكرر الكلام ده في كل حلقة والله ثم والله لن يثبت في الأيام القادمة إلا أهل الإيمان والسبيل لكده إن أنت لازم تعرف عقيدتك ولازم تعرف التوحيد وتعرف إيمانك بالله وتعرف إزاي إن أنت فعلا تحقق الإيمان والتوحيد وإزاي إن أنت تعرف يعني إيه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله خد بالك فيها نفي وإثبات فأنت لازم النهاردة تدين لله قلبا وقالبا واسجد واقترب قرب من ربنا واعبد ربنا واسجد وسبح و... واعمل كل طاعة قربك من ربنا دي هتكون من أسباب التثبيت بفضل الله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله من الآن استعن بالله قول له يا رب أستعين بك يا رب إن أنت تنجيني من فتنة الدجال أستعين بك يا رب إن أنت تثبتني في هذه الفتن لكن زي ما قلت لحضراتكم استجيبوا لله وللرسول لازم بد من الاستجابة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة إن أنت لازم تاخد خطوة إن أختنا الفاضلة اللي لسه لحد الآن ما لبستش حجاب تجدد البيعة الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ألبس حجابي قبل ما تبقي صيدة للدجال ولا ال- يأجوج ومأجوج ولا الفتن اللي جاية دي كلها الحقي نفسك من الآن لأن في النهاية إن شاء الله لا يصح إلا الصحيح في النهاية أنت بنفسك هتقولي والله بجد أنا نفسي أبقى محجبة بصرف النظر وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة بصرف النظر بقى إن أنت تقولي لا أصل في محجبات بيعملوا بس مالكيش دعوة بأي حد يعني شوفي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك أنت وأنتِ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى مش هنعاقب حد بذنب حد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا احنا بنبلغ عن الله ونبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول يا مسلمين الحقوا الحقوا نفسكم الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض في هذه الايام بالذات يعني فتن شديده جدا وبلاء شديد جدا اقبال على الدنيا وفتنه الدنيا بقت شيء فوق الخيال بيوت كاملة عمالة عياذا بالله بتضيع بسبب الإقبال الشديد جدا على الدنيا احنا ما بنقولش يا جماعة هنتدروش ونسيب الإقبال على الدنيا ونسيب العمل والشغل لا بالعكس ده انا عايزك تشتغل وتنجح وتبقى معاك فلوس وصاحب منصب و و، لكن تستخدم كل ده في طاعه ربنا وان كل ده ما يلهكش ابدا عن طاعه ربنا وعن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم الاصل انا مسلم دكتور الاصل انا مسلم مهندس انا مسلم مدرس ده الاصل في الاسلام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ده, ده ده الهدف الاساسي اللي انت جيت من اجله اوعى تنساه انت جاي عشان تعبد ربنا خدت بالك كون ان انت جاي تعبد ربنا لازم تعرف قدامك في حاجه مهمه جدا ان انت تعرف ايه اللي هيحصل في الدنيا وايه اللي هيحصل في الاخره رحله الى الدار الاخره ده مش مجرد بس قصه انا جاي بحكي لك حدوته لا ده انا اكتفيت النهارده انا كنت النهارده لسه هخش في مواضيع تانية كتيره جدا ان في واحد كان موجود في زمن النبي اسمه ابن صياد ابن صياد دوت هل هو الدجال ولا مش هو الدجال ده ده مشكلة ده موضوع تاني خالص ده الموضوع ده حير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وحير الصحابة لأن النبي لم يوحى إليه ش- في شأن هذا الرجل بشيء مين هو ابن الصياد وإيه حكايته وكان بيعمل إيه و- وشكله إيه واتولد فين وكان ديانته إيه ويا ترى أسلم ولا ما أسلمش والناس ليه كانوا شاكين إن هو الدجال والنبي اختبره إزاي وراح له إزاي وعمل إيه عشان يعرف هل هو الدجال ولا مش دجال ومات إمتى وحصل له ايه ده الموضوع اللي احنا هنلتقي بيه ان شاء الله في الحلقه القادمه موضوع خطير جدا نعرف مين هو ابن صياد او ابن صائد مين هو ابن الصياد ومات امتى ومات ازاي طب والدجال قبل ما يظهر مباشرة يا جماعة الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال هيحصل فيها ايه هيحصل فيها حاجة عجيبة جدا هتعرفوها الحلقة القادمة وفوق ده كله كمان الدجال لما هيظهر هيظهر هتكون قوة المسلمين شكلها ازاي هتكون هي اكبر قوة موجودة على الارض ولا قوة مستضعفة ولا هيكون حالهم ايه هنعرف الكلام دوت طب ويا ترى لما يظهر الدجال الناس اللي هتروح وهي واثقه في نفسها او ان هي مؤمنه وهتثبت امام الدجال هتثبت ولا مش هتثبت؟ طب ازاي ننجو من فتنه الدجال بعد ال- كل اللي حكيناه ده؟ ازاي ننجو من فتنه الدجال؟ هنعرف كل الكلام ده في الحلقة القادمة الحلقة القادمة هتبقى حلقة ثرية جدا جدا ومليئة بالأحداث المثيرة جدا يعني بجد من دلوقتي احرصوا إن شاء الله تشوفوا الحلقة القادمة عشان تعرفوا قصة ابن صياد وتعرفوا قصة نهاية ابن صياد ونهاية الدجال وإزاي بقى سيقتل الدجال وتكون نهايته عاملة إزاي ومن أين سيخرج ومتى سيخرج مسألة مهمة جدا وإيه السبب خد بالك خد بالك طب يا ريت بقى مسابقة الأسبوع ده يا مدني مسابقة الأسبوع ده ايه السبب ما هو السبب الذي سيخرج بسببه او ما هو الشيء الذي سيخرج بسببه الدجال والمكافأة ان شاء الله مجموعتين كاملين من الكتب بتاعتي ان شاء الله تاخدوهم برضو من مكتبة الصفا ان شاء الله تبعتوا الاجابات طول الاسبوع ما هو السبب ايه السبب اللي هيكون او هو ايه هو الشيء اللي سيكون سببا في خروج الدجال هو ده سؤال حلقة الأسبوع دوت ربنا يبارك فيكم فاضل لنا كده ثلاث دقايق ونص ندعي فيهم بسرعة كده ربنا يبارك فيكم يا رب إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغث إخواننا في فلسطين أغث إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اغفر, اغفر ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المديونين اللهم ارزق أخواتنا العفاف يا رب العالمين زوج بنات المسلمين زوج شباب المسلمين وارزق من حرم من الذرية يا رب العالمين ارزقه بالذرية الصالحة يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب